أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرأ النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا. احبتي في الله كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اصلح قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا. اللهم احيي قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا اللهم ثبت على الايمان قلوبنا حنظله لما مر به سيدنا ابو بكر فوجده يبكي قال ما لك قال نافق حنظله قال وكيف ذاك قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكأنا رأي عين ثم إذا خرجنا من عنده عافسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا نافق حنظلة فبكى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وقال انطلق بنا إلى رسول الله فوالله إني لأجد مثل الذي تجد وقفنا فقلنا كيف وصل حنظلة إلى أن يرى أن تكون الجنة عنده والنار كرأي عين كأنه يراها بعينه حال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ثم قلنا أن الأخطر من ذلك بكاؤه لما فقد هذا الحال حين تغير المقام هو ده الأخطر يعني إن سيدنا حنظلة كان بي... كأن الجنة والنار رأي عين وبعدين لما يروح يلاعب ولاده ولا يشتغل في الغيط بتاعته ما, بيك... ما بتبقاش الجنة والنار كأنها رأي عين فبكى على ذلك واتهم نفسه بالنفاق قلت احنا بنبكي على هذا الحال تشوقا اليه وتشوفا اليه ان احنا نفسنا نبقى كده نشوف الجنه والنار بنبكي على حالنا ان احنا مش شايفين ان احنا شفنا وفقدنا او ان احنا ما شفناش اصلا ولا بنشوف بنبكي على الحال ده ولا استمرأنا الغفلة واستطبناها وألفنا أن تكون هكذا حياتنا فلتكن كيفما تكون ثم أجلنا جواب هذا السؤال إلى هذا اللقاء أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد اللهم اجعل هذا العمل كله صالحا موفقا خالصا نافعا لجميع المسلمين يا رب العالمين أقول أيها الإخوة والاستعانة بالله ونجيب القصة من الأول خالص أن الإنسان إذا بدت له طريق توبة في أول الطريق أول الإنسان ما يتوب ويقبل على الله الله جل جلاله يتحفه بإكرامات في البداية إكرامات في البداية يذيقه طعم معالم هذا الطريق طعم ثمرات هذا الطريق يبدأ ربنا جل جلاله يعطي عبده في البداية شوية أنس بالله يبقى الإنسان في أول الطريق كده كان عاصي وبعدين تاب اعفى لحيته بطل سجاير بطل نسوان بطل تلفزيون بطل افلام بطل بطل اول ما يبدا يمشي في الطريق ربنا جل جلاله يدوقه شويه انس بالله يحس كده ان الله عايش مع ربنا يدو... ي... ربنا يدوقه شويه سكينه في قلبه ربنا يدوقه شويه حب توفيق من الله م... يصبح موفق في حياته في البدايه هذا المعنى او هذا الذوق يزول ده بس يذيق في البدايه اتحافات واكرامات قلنا هذه الاتحافات والاكرامات تكون بوارق يعني حاجه كده للحظات سريعه ثواني لا تتعدى دقائق وبعدين تروح يبدا الانسان يشتاق بعدما يرى هذا ويطلبها هو ده بس لكن ما عاشهاش ما شبعش لما يبدا يطلبها نقول له بالعمل بقى عايز انس قالوا ايه من طلب الانس بالله ثم ركن الى الناس واستوحش من الخلوه فهو كذاب إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح له يبقى أول حاجة في الطريق ده إنك أنت تبدأ تبعد عن الناس أنا مش عايز أدخل حتة الخطبة دلوقتي لأن الخطبة دي عايزة كلام عايزة فقرة لوحدها لكن قلنا كده النهاردة إن أخطر من أخطر مفسدات القلب في هذا الزمان التعامل مع الناس التعامل مع البشر التعامل مع الخلق هم طول عمر البشر أنفاس بني آدم دخان القلوب بتسود قلبك أنفاس الناس لكن في الزمن ده بقى أخطر وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها بقى في مجرمين أكابر في زماننا فالتعامل معهم خطر مش بس دخان قلبك بقى ده هيقتل قلبك قتلا المهم يبقى البداية أول معلم في الطريق اللي هو الأنس بالله يحتاج منك إلى الأنس بالخلوة والبعد عن الخلق والأنس بالخالق جل جلاله تبقى تحب كده تقعد لوحدك لا تكلم حد ولا حد يكلمك لا تليفونات ولا نت ولا تلفزيون بس مع ربنا سيدي أنا بحبك يا رب حبني ارضى عني إلى آخره الإنسان إذا بدأ وسلك هذا الطريق وإحنا قلنا إن الطريق ده له معالم بمعنى إيه قلنا دلوقتي الأنس يبقى اللي بدأ الطريق وبيقول أنا مشيت في الطريق إلى الله أنا التزمت أنا أنا بسلك الطريق لربنا عايز أوصل لرضاه نقول له طب انت حسيت بالانس لا ما حسيتش يبقى ما مشيتش ما, حس... ما مشيتش مشي يبقى لازم اول حاجه تقابله في طريق الانس بالله اول حاجه انه يحس بالانس بالله ويستوحش من ال... من كثره لقاء البشر والتعامل مع البشر يبقى احب شيء اليه قعدته في اوضته لوحده بيذكر الله بيقرا قران بيصلي بيدعو يبكي له حال مع ربنا جل جلاله شوف بقى قلنا ايه دوقه بعدين طارت طلبها بعمله بدا خدها خد الحال ده حال الانس بعض الناس اذا ربنا اكرمه بحال بس احنا بنقول عليه ايه سقف الائتماني بتاعه بلاش الائتماني سقف التزامه منخفض خد دي بس مش عايز حاجه تاني احنا قلنا كتير يا عم الحاج عمرو الله يرحمك ويرحم ابوك وابويا والسامعين والمشاهدين اه ان الانسان في الطريق الى الله لما حس بالانس في الاول هبه من الله وان حس بالانس الثاني اللي هو الحال بالعمل بعد 10 15 20 سنه هيحس بانس غير الانس الاولاني ده ده الانس الاولاني ده كان ايه يعني حاجه كده كل ما يسلك الطريق ويوغل في السير الى الله يحس ان اللي كان فيه ده كان لعب قال ايه وكنت اظن ياسر ال 43 قال ايه وكنت اظن ان قد تناهى بي الهوى الى درجه ما لي بعدها مذهب فلما تلاقينا وعاينت حسنها علمت انني كنت قبل العب الا قال ايه انا كنت مفكر ان انا بحبها حب ما حصلش قبل ما اشوفها لما شفتها حسيت ان كان كل اللي كان قبل كده تهريج هي دي ان الانسان إيه لما ربنا جل جلاله يكرمك وتسير في الطريق ده وترسخ يحصل لك رسوخ فيه هتحس انك كنت بتلعب كان كل اللي فات ده تهريج انت لسه ما دقتش الشاهد ايه احنا ماشيين واحده واحده الانسان ربنا اكرمه بشويه انس اذا ركن الى هذا قلنا بقى سقف التزامه واطي قال بس انا عايز ده وبس مش عايز حاجه تاني خلاص انتهينا وقعد بقى يلعب بالانس الانس يروح يقعد يحاول يجيبه يروح يحاول يجيبه فبقى عمله لطلب الحال لا لله عشان كده قالوا احذروا لذة هذه العبادات فإنها مسمومة لذة مسمومة تقتلك عشان كده الرسالة اللي أنا بعتها لكم إيه؟ إن سكنت إلى ما نلت فما نلت. حد يبعتها لنا على ال SMS تحت. اكتبها لنا يا عم الشيخ حمدي ربنا يهديك ويتوب عليك. مدني ربنا يكرمه امه مريضه النهارده اسال الله ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما وان يشفي مرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف ام مدني واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء. اللهم اني اسالك لجميع المسلمين العافيه وتمام العافيه. لجميع المسلمين والمسلمات العافية وتمام العافية ودم ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إني أسألك لجميع المسلمين والمسلمات الشفاء والعافية يا حي يا قيوم اه اكتبها لنا تحت كده إن سكنت إلى ما نلت فما نلت إن سكنت إلى ما نلت يعني إيه ربنا اداك حاجة إذا سكنت إليها بس يبقى ما طلتش حاجة ليه لأن العطاء محرك الأشواق إلى لقاء المعطي سبحانه ربنا اداك عشان يذكرك بيه احنا قلنا ايه ان ذكرك لله محفوف بين ذكرين من ذكر قبله وذكر بعده ان الله ذكرك فذكرك فذكرته فلما ذكرته اثابك على الذكر ذكرا ثانيا فاذكروني اذكركم فلما ربنا جل جلاله ذكرك فاعطاك اذا انت انشغلت بالنعمه عن المنعم فما اعطيت ده النعمة دي ربنا أعطاها لك عشان تذكره ليهيج شوقك إلى لقائه إلى لقاء الله عز وجل فإن نلت فهيجك العطاء إلى المعطي فتلك بشارة إذا ربنا جل جلاله أعطاك فالعطاء ده خلاك قلت امتى بقى اموت وانظر الى وجه ربي الكريم اذا العطاء ده خلاك تقول الله اكبر هذا الانس فاين الشوق حصل الشوق فاين الحب حصل الحب فاين التعلق حصل التعلق فاين فاين ما سكنتش الى ما اعطيت وركنت اليه واكتفيت بيه وإنما دفعك إلى الشوق إلى المزيد فإن نلت فهيجك العطاء إلى المعطي فتلك بشارة أبشر لأنه لأنه إذا أراد أن يوصل العطاء إليك هتقول لي طب إزاي يهيجني العطاء افهمني بالراحة إذا أراد أن يوصل العطاء إليك مهد في قلبك محلا لتلقي عطاء نفترض العطاء دنيا فلوس العطاء ولد اداك ولد العطاء صحة كنت مريض وربنا شفاك العطاء ده دنيا بس لن يحرك يهيج فيك الشوق إلى المعطي جل جلاله إلا إذا وصل إلى قلبك يبقى العطاء مش في إيدك في قلبك مش قدام عينيك في قلبك فإذا أراد أن يوصل العطاء إليك وصولا صحيحا مهد الله في قلبك طريق محلا لتلقي عطائه القلوب بيد الرب فيمهد الله في قلبك محلا عشان يتلقى عطاء الله فإذا وصل فيه وجدته به لا بك يبقى مش انت اللي عملتها بقى دي دي جايه من فوق اصلا ان ربنا مهدك اهلك لتلقي عطائه فاذا مهد قلبك لتلقي العطاء دخل العطاء على القلب احسست بعطاء الرب انشرح القلب وانفسح اشتقت الى لقاء الملك جل جلاله هي دي قال خلقت لي نفس تواقة عمر بن عبد العزيز تاقت الى الاماره فلما نلتها تاقت الى الخلافه فلما نلتها تاقت الى الجنه لما قيل للحسن البصري يا زاهد قال انما الزاهد عمر بن عبد العزيز اتته الدنيا فرفضها ما دخلتش قلبه إلا, ك... إلا بوصفها عطاء من الملك جل جلاله فهيجت شوقه إلى الجنة هي دي القضية إذن إزاي نوصل إن إحنا نشوف لما ما تقفش وإنما كل عطاء يرقيك وعطاء آخر يرقيك وعطاء آخر يرقيك عشان كده بنشوف ناس أعطي فلما وقف مع ما أعطيه نزل ولا يزال في نزول طول ما هو واقف عمره ما هيطلع إلا إذا لم يلحظ العطاء وإنما لحظ المعطي جل جلاله وصلت يبقى احنا مش هنقدر نشوف كأن رأي عين إلا إذا رأينا لم نرى العطاء وإنما هيجنا العطاء إلى لقاء المعطي جل جلاله ساعتها تبقى في ترق ترق ترق لحد ما يحصل أن ينفتح في قلبك عين ترى به كأنك قائم بين يدي الله كأن رأي عين كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتضاغون فيها إلى أهل النار يتنعمون فيها إلى أهل الجنة يتنعمون فيها وإلى أهل النار يتضاغون فيها الشاهد أيها الإخوة هقرأ الجملة دي تاني آه إذا سكنت لما نلت إذا سكنت إلى ما نلت فما نلت لأن العطاء محرك الأشواق إلى لقاء المعطي سبحانه وتعالى فإن نلت فهيجك العطاء إلى المعطي فتلك بشارة يبقى كده إيه أبشر فتلك بشارة لأنه إذا أراد أن يوصل العطاء إليك مهد في قلبك محلا لتلقي عطائه فإذا وصل فيه وجدته به لا بك به لا بك بالله سبحانه وتعالى لا بك آه الحديث ده أنا لما وقفت معاه النهاردة في الخطبة كأني أول مرة أقوله كأني أول مرة أسمعه كأني أول مرة أحسه مش مش هستطرد هسمعكم الحديث بس واشوقكم ان باذن الله تعالى يمكن خلال الايام القادمه نبني فعلا سورين ونبدا نعمل الحديث ده عملي وده كان مشروع قديم ليا من الاحاديث اللي هي زي الرسول صلى الله عليه وسلم لما رسم مربع وقال هذا الانسان وهذا اجله وهذا امله فبينما هو كذلك اذ اتاه الاقرب ان الكلام ده نعمله عملي نعمله فعلا واحنا كنا بدأنا الكلام ده زمان بقى ايام بداية قناة الناس وكان اسمه كلمة لله ولا نصيحة لله كان اسمه نصيحة لله فلعلنا ان شاء الله نعود مرة اخرى ونبدأ ننفذ هذا حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه وعلى الابواب ستور مرخاه وعلى باب الصراط داع يدعو يقول ايها الناس ادخلوا الصراط استقيموا ولا تعوجوا في روايه ولا تتعرجوا وفي روايه ولا تلتفتوا امشي انطلق ولا تبص يمين ولا شمال استقيموا ولا تعوجوا ولا تتعرجوا ولا تتلفتوا وداع من فوق الصراط فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب زي ما قلنا كده وهو ماشي سمع صوت ورا الستارة يجي يفتح الستارة كده إذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه انك ان تفتحه تلجه اوعى ترفع الستار لو فتحت الستاره هتدخل القلوب ضعيفه والفتنه خطافه قال ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصراط الاسلام والسوران حدود الله والابواب المفتحه محارم الله وذلك الداعي على راس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم كان الكلام بقى النهارده من الذي قتل واعظ الله في قلب كل مسلم سنة كونية ان كل مسلم في قلبه واعظ جوه قلبه موجود لكن مع الفتن وال وكثرة الأذى والكذب قلنا بقى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها ليقتلوا واعظ الله في قلب كل مسلم يمكروا يعملوا ايه قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا هو ده مكرهم ان الناس تكفر قلنا النهارده ان يقولوا اراده الشعب في حاجه اسمها اراده الشعب عندنا حاجه اسمها اراده الله وما تشاءون الا ان يشاء الله اراده الله فوق كل اراده اوعى تقول لي اراده هو ده المكر المكر لما يقولوا ايه الشرعية مش عارف ايه في حاجة اسمها شريعة الله ما تمكرش وتلف وتدور عليا وتقول لي حاجة تانية غير دين ربنا الفايدة اللي طلعت بيها النهاردة ان ما عندناش برنامج للإصلاح ولا عندنا أطروحات جديدة ولا عندنا مبادرات عندنا كتاب وسنه نستخرج منهم الاطروحات والمبادرات وكل عوامل الاصلاح يقينا بالله ان الله جل جلاله عليم بما يصلح عباده ومنهجنا لن يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها هنأجل ده لحد ما تشوفوه عملي باذن الله تعالى وتعالوا إلى سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعنوان حلقة الليلة تحولات جذرية تحولات جذرية عندما دخلت السنة الثانية من الهجرة على المسلمين في المدينة الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وما كانش لسه في تشريعات كان كل ال 13 سنه اللي سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم زيد صلى على النبي يا عم طب انت بتزعق ليه بتشخط ليه بتبرق ليه بالراحه طب صلي على سيدنا النبي حلو كده صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم آه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قعد 13 سنه في مكه يدعو الناس الى كلمه لا اله الا الله كانوا الناس بيوحدوا الله ويصلوا بس كانت الدعوة بتعاني لما انتقل إلى المدينة احنا قلنا إن الهدف من الهجرة مش بس آه أو ما كانش سببه فرار من الأذى لا لإقامة دولة لابد لهذا الدين من دولة لابد من دولة دينية دولة الإسلام لابد هو ديننا كده عشان كده تكون الدولة دي فيها مراد الله من الخلق يتمثل فيها شريعة الإسلام إن يعرف الدين ده شكله إيه حين يقود ويسود ويعمل عمله ويعمل عمله في قلوب الناس وفي حياة الناس فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة بدأ يصنع من أصحابه شخوصا مسلمة الشخصية المسلمة الإسلامية المتميزة علمنا الله أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير اليهود ولا الضالين غير النصارى شخصية غير شخصية اليهود وغير شخصية النصارى شخصية مختلفة غير الاثنين دول ربنا قال كده الشخصية المتميزة دي الشخصية الإسلامية دي بدأت في السنة الثانية تبان تظهر تظهر المعالم الأساسية لدين الإسلام أول حاجة تشريع الصيام لما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصل المدينة وجد أن اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن صيامه أنتم بتصوموا يوم عاشوراء ليه فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون قال نحن أحق بموسى منكم وأمر بصيام يوم عاشوراء وصار صيام يوم عاشوراء في هذه السنة فرض صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صار فرض فرض على كل المسلمين أنهم يصوموا يوم عاشوراء آه تاني سنة السنة التانية من الهجرة بس أنا كنت عايز أقول يعني اللي, اللي شغل بالي إن أنا أقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم نحن أحق بسيدنا موسى من اليهود لأن احنا أتباعه حقا احنا اللي عارفين قدر سيدنا موسى ومقامه وبنؤمن به الإيمان الذي يريده الله وكذلك سيدنا عيسى نحن أحق بعيسى منهم من النصارى نحن أحق به نحن نؤمن به إيمانا حقيقيا على مراد الله فيه أنه كلمة الله أنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه عبد الله ورسوله وزي ما قال واحد قبل كده هاتوا لنا في الإنجيل كلمة بتقول إن هو بيقول إن أنا إله أو أنا ابن إله في الإنجيل بتاعكم اللي بين إيديكم المحرف في كلمة واحدة بتقول أنا إله أي سيدنا عيسى بيقول أنا إله أو بيقول أنا ابن إله مفيش الكلام ده خالص الشاهد ايه آه ان نحن احق بموسى منهم ونحن احق بعيسى منهم نحن نؤمن بسيدنا موسى ان الله اصطفاه واختاره وكلمه نؤمن بهذا نؤمن ان موسى القى الله عليه محبه منه وصنعه على عينه احنا بنؤمن بهذا ونؤمن ان سيدنا عيسى كان يحيي الموتى ويبرئ الأ... باذن الله ويبرئ الاكمه والابرص باذن الله باذن الله قول لي طب ما ادم بيحيي الموتى يبقى اله لا بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمته الشاه المسمومه يعني ايهما اعظم بقى ان الشاه المراه اليهوديه جاءت بشاه ذبحتها و طبختها وصلتها يعني حمرتها وبعد ما حمرتها وضعتها بين يدي النبي والنبي مسكها الشاه المحمره وجايه ياكلها نطقت وقالت لا تأكلني فإني مسمومة يبقى كده إله لما كان الحصى بيسبح في إيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مش ده الكلام الشاهد إيه نحن أحق بموسى منهم نحن أحق بعيسى منهم نحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين احد من رسله صلى الله وسلم وبارك عليهم اجمعين فلما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم دخل المدينه لقاهم بيصوموا يوم عاشوراء بيصوموا ليه؟ ده يوم نجى الله فيه موسى فاحنا بنصوم شكرا لله لا احنا اولى بموسى فامر بالصيام لا نصوم احنا مش انتوا فصامه وامر الصحابه بصيامه وصار فرضا السنه الثانيه نزل صيام رمضان نزلت الآيات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم نزل تشريع الصيام للمسلمين مختلف عن كل صيام الدنيا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صيام رمضان بدأ تشريع صيام رمضان وتشريع مختلف عن صيام أهل الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر احنا ما نعرفش صيام أهل الكتاب بدلوا وعدلوا ولخبطوا فيه هم بيصوموا ازاي ولا بيصوموش ولا بيعملوا ايه ده مش موضوعنا لكن صيامنا صيام اللي ربنا شرعه فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل تشريع كامل صوموا من اذان الفجر الى اذان المغرب ممنوع اثناء الصيام ده تاكل ولا تشرب ولا تباشر امرأتك ولا ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع مباح مباح مباح مباح اما يجي اما يقرب رمضان نتكلم عن الصيام بتفصيل اكثر ان شاء الله اللهم بلغنا رمضان وارزقنا حسن الخاتمه وعجل لي بذلك يا حي يا قيوم آه تاكد صيام رمضان و صيام مختلف صيام في فضائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة قال الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صيام التقوى جنة وقاية لعلكم تتقون هي هي جنة وقاية التقوى هي وقاية إن إن جنة وقاية من إيه؟ وقاية من كل شر إن الإنسان وهو صائم ما بياكلش ما بيشربش ما بيأتي زوجته يبقى امتنع عن الشهوات الشهوات الحسية فبقي شبيه بالملائكة ترقي بقى الإنسان المسلم احنا قلنا تحولات جذرية ان بدأ المسلم يترقى بدأ تيجي تشريعات غير الصلاة تشريعات ترقى به تعلمه كيف يكون العبد الرباني العبد الرباني الربانية هي الشخصية المتألهة تعلق القلوب بالله جل جلاله فلا يلتفت عنه سبحانه وتعالى آه تعويد النفس على الصبر والتحمل تعويد النفس على قوة العزيمة في مواجهة الشهوات والفتن والتباعد عنها وتركها طوعا واختيارا تزكية النفس والسمو بالأرواح إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ده كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم إني صائم تشريع الصيام جه عشان والرسول هنا في الحديث بيقول للناس ألح على نفسك بالتذكير إنك تقول لنفسك أنا صايم ده أنا صايم طب ده حتى أنا صايم والله أنا صايم يعني لا يصلح أن أرفث ولا أفسق ولا أجهل ولا أحارب أحدا ولا أقاتله أو أرد عليه الأخلاق العالية بقى ملائكي الأنماط نمط ملائكي مش بشري آه أيضا يعلمه الصيام آه التعاون يحس بلذعة الجوع عشان يحس بالفقير المحتاج اللي جوعان دايما آه بعد ذلك كله غفران للذنوب شهر رمضان ربنا جل جلاله جعل الشهر ده له سمات عظيمه جدا اذا دخل شهر رمضان غلقت ابواب النيران وفتحت ابواب الجنان ونادى مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر اذا دخل شهر رمضان سلسله الشياطين إذا دخل شهر رمضان لكل صائم دعوة مستجابة عند فطره إذا دخل شهر رمضان أكلة السحر إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين إذا دخل شهر رمضان قيام الليل وتلاوة القرآن إذا دخل شهر رمضان عمرة في رمضان كحجة معي رمضان بقى حاجة في حياة الأمة غيرت آه، غيرت الأمة نقلت المسلمين نقلة بعد الهجرة بقوا حاجة تانية ثم بعد فرض الصيام فرضت الزكاة بدأت ب زكاة الفطر البداية كانت في تشريع الزكاة زي ما قلنا كده البداية في الصيام كانت صيام يوم عاشوراء بعد كده بقى مستحب وبقى مستحب صيام مش يوم عاشوراء وحده وإنما أن يصام قبله يوم لئن عشت إلى قبل أصومن التاسع والعاشر في رواية صوموا يوما قبله أو يوما بعده في رواية صوموا يوما قبله ويوما و ويوما بعده يبقى هي آه، في صفة لصيام يوم عاشوراء دلوقتي السنة من صام يوم عاشوراء غفر الله له ذنوب سنة قبله يوم عاشوراء اللي هو يوم عشرة محرم إذا صام دي مرتبة الأولى يوم عشرة المرتبة الأعلى تسعة وعشرة المرتبة الأعلى تسعة وعشرة وحداشر مخالفة لليهود كذلك الزكاة كان في تدرج في فرضية الزكاة والزكاة سبحان الله العظيم قال ربنا جل جلاله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم الزكاة واسمها نفسه زكاة تطهير معنى كلمة زكاة نماء وتطهير احنا قلنا كده التزكية منهجنا منهج التزكية التطهير والنماء التطهير أن نطهر النفس مما بها من آفات وأن ننمي فيها ما فيها من خيرات يبقى تطهير ونماء الشاهد الزكاة إخراج المال بسماحة نفس ابن القيم لما بيتكلم في حك... الحكمة من فرضية العبادات الحكمة من ربنا أمرنا نصلي ونصوم ونتصدق ونقوم الليل ونحج ونعتمر إلى آخره والله عز وجل لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية الكنود ما الحكمة من فرض العبادات ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا الله جل جلاله لا ينفع ان كل الناس يبقوا اتقياء ولا يضر ان كل الناس يبقوا كفره ومجرمين وعصاه لا يضره ولا ينفعه طب ليه شرع وفرض العبادات دي ابن القيم ذكر آه، آه، في حكمة ذلك حاجات كتير في كتاب طريق الهجرتين ذكر منها أن هذه هي متعة الحياة متعة النفس البشرية قال أما الصلاة فقرة العين وأما وأما قال وأما الصدقة فعجب من العجب عجب من العجب الصدقة دي عجب أن لذة المعطي أعظم بمراحل من لذة الآخذ يعني لما تدي واحد ألف جنيه إيه إيه إيه فرحته بألف جنيه قلت لكم قبل كده أن إيه أحيانا ب ب الفقراء نودي لهم تفاح في مرة ست فقيرة ودانا تفاح تفاح تفاح ك- يعني حسينا انها هتتجنن تفاح مرة واحدة فرحتها دي أقل بمراحل من فرحة المعطي بمراحل من فرحة المعطي الشاهد ايه في رمضان من نفس السنة شرع الله عز وجل زكاة الفطر من رمضان صوم رمضان بعدين يؤدي زكاة الفطر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة للفقراء والمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث وهي على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير من المسلمين النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل يوم الفطر قبل يوم الفطر بيوم او يومين قبل الفطر بيوم او يومين وامرهم بذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين صاع الصاع ده قد ايه الصاع أربعة أمداد طب هو المد قد ايه قالوا المد انك سمي مد عشان كده تمد ايديك كده وتملاهم يبقى ده مد هتبقى فكرونا نجيب المد معايا المرة الجاية ان شاء الله عندنا سند المد النبوي مد النبي المد كان مد النبي بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يمد ايديه كده ويملاهم يعملوا قد ايه؟ هنجيب لكم المده المره الجايه باذن الله تعالى ومعانا إيه مع فضل الله عز وجل معايا اسناد من من المد اللي معايا ده اللي انتوا هتشوفوه المره الجايه الى مد النبي صلى الله عليه وسلم آه متصل ان شاء الله. آه المد انك انت آه يبقى ده المد الصاع اربعه امداد انك تملا ايديك كده اربع مرات تملا ايدك مره اثنين ثلاثة أربع مرات هو ده يبقى اسمه صاع يعني أنا هتصدق مثلا أطلع زكاة الفطر رز أملأ إيدي كده أربع مرات شوف يعملوا كم كيلو رز يبقى ده الصاع على كل واحد قالوا حتى على الجنين في بطن أمه تخرج هذه الزكاة زكاة الفطر المشركين كانوا كانت عندهم زكاة كانوا بيتصدقوا بس كانوا بياكلوها وجعلوا لله مما زرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يزعمون كان المشركين عاملين برضه آه شيء من هذا بس ما كانوش بيطلعوه لله وانما كانوا بيطلعوه لآلهتهم ل فجاء تشريع الزكاة أيضا مختلفا تماما عن كل التشريعات السابقة آه تشريع زكاة الفطر وقبل احنا لسه في زكاة الفطر بس لسه هن هيجي بعدها بعد تشريع زكاة الفطر تشريع صلاة العيد يبقى بدأت كده يوم اتنين شعبان آه كان تحويل القبلة واتكلمنا عنه يوم اتنين شعبان او في نصف شعبان تشريع الزكاة ثم تشريع الصيام ثم تشريع زكاة الفطر ثم تشريع صلاة العيد في هذه السنة صلى النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم عيد الفطر فكانت أول صلاة عيد صلاها عيد وحقيقي وبجد ما بيبقاش عيد إلا بصلاة العيد هي هو ده العيد إن تبقى صلاة عيد والرسول صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى ما صلاش العيد في المسجد صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى يهللون الله ويكبرونه ويعظمونه شكرا لله على ما أفاء عليهم من النعم المتتالية صلى بهم العيد في السنة دي وشرع التكبير زينوا أعيادكم بالتكبير الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد تكبير إيه، كل الصحابه كانوا بيكبروا والتكبير يشرع في عيد الفطر من بعد غروب شمس آه، ليله العيد الى اداء صلاه العيد التكبير اما في عيد الاضحى فيشرع التكبير من آه، اول العشر الى رابع ايام العيد رابع ثالث ايام رابع ايام التشريق العصر رابع ايام التشريق يبقى من اول ذي الحجه 14 يوم آه، يكبر فيها كلها ده دوام التكبير والتكبير ده هو شعار الاسلام وخلينا اقول يا ريت يا ريت نرجع تاني بدل آه، اي اي نشيد يبقى نشيدنا الوطني الله اكبر زي زمان الله اكبر فوق كيد المعتدي الله اكبر بتاع زمان نعود اليها ويبقى شعارنا الله اكبر والله اكبر نفسها بتصنع عزه عزه في النفوس و- ورفعه و, و وف- وبهجه وفرحه في القلوب. آه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد وخرجوا بين يديه بالحربه. آه، بيسموها العنزه. العنزه دي آه، زي ال- العص- عصايه صغيره كده آه، بيمسكها في ايده آه، بيقولوا عليها عصا القياده. خرج بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحمل بين يديه واحد بيمشي لها ويمشي قدامه في الأعياد وبقت سنة الأمراء بيعملوها يسار بها بين أيديهم في آه، المناسبات آه، الحربة اللي كانت أو العنزة دي اللي كانت في إيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسار بها بين يديه يقال إن النجاشي هو اللي أهداها لسيدنا النبي أرسلها إليه ويقال إنها كانت للزبير بن العوام وأهداها لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تشريع الصيام زكاة الفطر صلاة العيد بقت روافد من روافد البر والمواساة والتكافل الاجتماعي الصيام آه، جعل في نفوس الناس آه، آه، ان ان المجتمع كله كتله واحده الكل بالنهار ما بياكلش ساعه الاذان كله ياكل سبحان الله العظيم الاسلام دي الشريعه دي الشريعه لو احنا فهمناها انها تريد آه، او من من آه، مما آه، شرعت به الشريعه ان يقاد الناس كل المسلمين كتله واحده تجمعات تكثر دائما فتجمع المسلمين كل يوم خمس مرات في الصلوات الخمس في اليوم والليل ثم التجمع اكبر شويه في صلاه الجمعه في المساجد الجامعه ثم تجمع اكبر في صلاه العيد في مصلى العيد ثم تجمع اكبر في الحج يوم عرفه تجمع اكبر اصل يوم عرفه ده برضه 2 3 4 5 6 7 8 مليون لكن التجمع الاكبر في صيام رمضان ان كل الناس صايمه من المغ... من الفجر للمغرب عند اذان المغرب كل المسلمين بتاكل فالشاهد ان هذا هدف من اهداف التشريع ان يكون المسلمون كلهم كتله واحده شيء واحد يتجهون كلهم الى قبله واحده لو تصورت الكعبه كده وكل المسلمين في كل العالم كله بينظر كده محط انظار الجميع بؤره واحده نقطه الدايره المركز اللي حواليه كل الدايره بتدور فبدا المسلمين في المدينه بعد هذه التشريعات آه، يحسوا بكيان بلاش كلمة كيان يحسوا بوجود مستقل بتجمع عظيم يراد له أن يكون شيئا غير الآخرين إخوتي ثم نزل بعد ذلك تشريع الزكاة زكاة المال ودي بقى خلينا إيه نأجلها للقاء القادم لأنني أحبكم في الله لكن ما ننساش الكلام اللي بدأنا بيه الدرس الليلة يا ترى انت دلوقتي كأنك رأي عين لا طيب بتبكي على انك فاقد هذا المعنى وتتهم نفسك بالنفاق ولا راضيها تمشي كده طيب اذا كنت انت بتبكي وتريدها طب ابداها ازاي قلنا المره اللي فاتت تعلق القلب بالله وحده تحقيق لا اله الا الله قلنا النهارده الا ترضى بما اعطيت وتنشغل به عن المعطي بل يشوقك ذلك الى المعطي وكلما بلغت درجه ترقى منها او اشتق للترقي الى ما هو اعلى منها لتصل طب اوصل ازاي للمعاني دي كلها العبد الرباني بقى الدعوه الربانيه الشخصيه الربانيه النساكه المتالهه كثره العباده انك انت لا تغفل عن العباده تربيه اليقظه في القلب انك انت تبقى صاحي ومصحصح دايما بتقرا قران بتذكر الله صايم بتصلي بتقوم الليل بتتصدق تامر بالمعروف تنهى المنكر تتعلم العلم على طول مشغول بالله مهما كنت مشغول حتى وانت نايم قلبك مشغول بالله يا ترى ايه اخبار الواجب قراءة جزء كل يوم قيام 11 ركعة قبل النوم آه، صيام الاثنين والخميس ثابت ما بيتغيرش الاذكار الخمسه الاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والتهليل لا اله الا الله والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله والكلمتان الحبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اعمل الواجب عشان هفتش عليه المره الجايه احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله